الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد إن شاء الله حديثنا النهاردة عن موضوع يعني كثرت الحاجة إليه والأسئلة فيه كترت جدا فهنتكلم إن شاء الله نحاول نغطي معظم جزئياته طبعا باختصار من غير تفصيل يعني من غير كبير تفصيل لأن في مسائل كثيرة وجزئياته الحقيقة كتيرة اللي هي مسألة الخطبة الخطبة لها أحكام كتيرة جدا وتكثر فيها الأسئلة وطبعا معروف أن الخطبة هي بوابة الزواج وطبعا معروف أهمية الزواج أنه ليحافظ على النوع الإنساني ويحافظ على الأنساب وسلامة المجتمع من الانحلال والإباحية ويحقق السكن الروحي والنفسي وهو منة من الله عز وجل لقول الله سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فربنا عز وجل يمتن علينا بهذا بهذا الأمر أنه سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا وهو سنة الرسل جميعا لقول الله سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهو من نعيم أهل الجنة يعني سبحان الله كفى به شرف وعظمة إنه جعل من نعيم أهل الجنة ربنا عز وجل قال كذلك وزوجناهم بحور عين وقال ولهم فيها أزواج مطهرة فطبعا هو نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سبيلا لمرضاته سبحانه وتعالى طبعا مش هتكلم بقى عن مشروعية الزواج و... و... بس أنا كنت عايز أقول حاجة كده حلوة بالنسبة للاصطلاح لفظة الزوج والزوجة حاجة كده سريعة يعني للي عايز يعرف ليس في القرآن لفظة زوجة على الإطلاق يعني ما ورد في القرآن لفظة زوجة إلا أن الفقهاء يطلقون على المرأة لفظة زوجة خوفا من وقوع اللبس ثم إن لفظة زوجة وإن كانت لم ترد في القرآن الكريم إلا أنها وردت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أكثر من عشرين مرة تقريبا يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام من, من الأمثلة على ذلك قول النبي وإن لزوجتك عليك حق ولقول النبي أيضا يدع زوجته من أجله يعني من قول الله عز وجل أو من الحديث القدسي تعالوا بينا دلوقتي عشان بس الوقت نشوف مسألة الخطبة والأحكام المتعلقة بها أول حاجة إحنا عندنا بتتقال صح الخطبة مش الخطبة لأن لفظة الخطبة بضم الخاء دي معناها إلقاء كلمة في محفل وعلى منبر وما شابه ذلك يبقى خطبة النكاح مثلا أو خطبة الجمعة أما بكسر الخاء فهي الخطبة هو ده هو طلب المرأة للزواج الخطبة مشروعة أو درجة مشروعيتها هي جائزة وبعض العلماء قال إن هي مستحبة يعني فعلها بيؤدي إلى حسنات دي معنى كلمة مستحبة يعني المسألة مش هتفرق إحنا طبعا نحتسب وإن شاء الله ربنا عز وجل يجزي الناس خيرا الدليل على استحبابها قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام البخاري عن عروة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر إنما أنا أخوك فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خطب حفصة رضي الله عن جميع أمهات المؤمنين طيب ندخل بقى في الحاجات المهمة كده على طول هل يجوز عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير يعني هو اللي يخطب لبنته وهل يجوز للمرأة أن هي تعرض نفسها على الرجل الصالح بنفسها هل الأمر ده شرعا عايزين نشوف وصف الشرعي احنا مش بنتكلم دلوقتي ممكن ناس تستحي ممكن ناس تتكسف ما يعني ملناش علاقة بالقصة دي احنا عايزين نشوف الوصف الشرعي لذلك هل الكلام ده جائز في الحقيقة بالنسبة لعرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير إنه لا حرج في ذلك على الإطلاق أما الشعور بالخجل الذي يشعر به الإنسان حينما يفعل ذلك فده لا, لا وجه له شرعا يعني ما فيش مؤاخذة آه، شرعا آه، لأن طبعا آه، أناس هم أعظم الناس آه، صيانة لحشمتهم فعلوا ذلك فهنشوف مثلا على سبيل المثال عرض البنت أول حاجة المثل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن نبي الله شعيب عرض بنته على نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا أو عليه وعلى نبينا آه، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء آه، إذ قال قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فنبي الله شعيب هو الذي عرض ابنته على نبي الله موسى القصة الثانية حصلت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب آه، لما آه، تأيمت أو لما آه، يعني تأيمت ابنته حفصة فصارت بلا زوج آه، فعل ذلك مع عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وال- تعالوا بنا نشوف نص الحديث في ال- صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما أو حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا وابن حجر له تعليق كده بيقول الواضح كده انه في الاول ابدى يعني روح الموافقة ثم رفض بعد ذلك يبقى عرضها على عثمان عرض بنته على عثمان بن عفان فرفض قال فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا ما ردش ولا اتكلم ولا قال كلمة واحدة آه، وكنت أوجد عليه مني على عثمان زعلت منه أكتر من زعل من عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال وأنا يعني هو خلاص ال- الشاهد حصل آه، الشاهد من الحديث وقع و- وتم بس أنا عايز أكمل الحديث لأن فيه يعني أدب آه، عالي قوي آه، بيقول فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي يعني زعلت مني حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا آه، عرضت علي حفصة بنتك فأنا ما ردتش عليك ولا اتكلمت ولا علقت فقال عمر قلت نعم أيوة فعلا زعل آه، أنا هو صادق ما عادش بقى يقول له لا خلاص الموضوع عدى قال له لا أنا زعلت فعلا قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي لأن اللي منعني أن أنا أرد عليك وأكلمك إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها فقال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ما أقدرش أتكلم ولا أقدر أقول لك ده النبي إيه، اتكلم عنها ولا أي حاجة لأن ده سر من خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم بنفسه يا سلام يا سلام على الأدب ده يا ليتنا نتعلم ذلك بي وبعدين بيقول له إيه شوف بيقول له إيه ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها سبحان الله العظيم يا لرقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشوفوا الأدب العالي بيقول فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي مسائل حساسة ما ينفعش حد يتكلم بالنيابة عن حد من غير إذن ما ينفعش واحد يروح يخطب واحدة لواحد مثلا من غير إذن يعني س- سبحان الله العظيم أحد الإخوة آه، مر بموقف زي ده راح لقى واحد آه، م- صاحبه قام مكلم والد آه، بنت يعني هم كلهم حبايب مع بعضهم بس ده اتبرع وراح يكلمه آه، آه، على بنته يقول له فلان هيجي لك في الوقت الفلاني سبحان الله طب وانت يعني ما هو ما ادالكش اذن في الكلام ده فكيف تفعل ذلك فطبعا دي مساله بتبقى اشياء حساسه واشياء محرجه لذلك نتعلم الادب ده من ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه لما م- م- مش لما عرف قال له لا ده النبي سمعت النبي يذكرها وقال بقى سارع وبشر والكلام ده لا قال برضه ده القرار اللي يبدا به النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد في القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت آه، حفصة يعني صارت بلا زوج بعد ما مات آه، خنيس بن حذافة السهمي عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر الصديق يبقى دلوقتي طبعا مين اللي أفضل انه يحافظ على كرامته او مين الاحرى ان يحافظ على كرامته وحشمته مين عمر بن الخطاب ولا احنا شعيب ولا احنا آه، طبعا هم دول سادة الدنيا نبي الله شعيب نبي من انبياء الله عمر بن الخطاب الرجل الثالث في امة النبي محمد بعد النبي ابو بكر الصديق فطبعا حاجة يعني دول أرعى الناس إنهم يحافظوا على كرامتهم وحشمتهم فلو كان ده شيء يخدش الكرامة أو يؤثر على كرامة الإنسان أو قدر الإنسان أو منزلة الإنسان فكانوا هم أدعى إن هم وأحرى أحرى إن هم ما يتكلموش في الموضوعات دي إذا ده أمر جاء الشرع ما فيش فيه أي حاجة إطلاقا بل بالعكس هو الإنسان دايما وجبل الناس دايما إنه لما اللي بيخالف بنت بيبقى خايف عليها حريص عليها نفسه ويتمنى ان ربنا يكرمها بزوج صالح يبقى قلبه كده هدي من ناحيتها واطمأن عليها فهو بيدور بين الناس ويشوف حد صالح يتزوج بنته ومفيش حرج في ده ابدا ده يبقى ده من امثله عرض البنت طيب آه، ايضا عرض الاخت ورد به ادله قال الامام البخاري في كتاب النكاح باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ترجمه أي عنوان الإمام البخاري آه، بهذه الآية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وساق حديثا حديث الإمام البخاري من حديث أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها وتحبين يعني صعب أوي أن زوجها تخطب لزوجها يعني يعني ما- هو هو ممكن وبعض الأخوات بيح- بيعملوها أحيانا يعني بيعيشوا لحظات مثالية وبيسعوا في هذا الأمر طبعا عندي قصص كثيرة في ذلك وتقول لا- لا أنا اللي هخطب له مش عارف ايه وتخطب له وبعد كده ت- تولعها نار وتفركشها زي ما بدأتها فالمهم بيقول لها وتحبين قالت نعم لست لك بمخلية يعني أنا مش أنا لوحدي منفردة بيك يعني أنا في في أصلا زوجات كتير غيري لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي أفضل الناس طبعا الزواج من رسول الله ده حاجة نعمة عظيمة جدا جدا آه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي يا سلام على حوارات النبي عليه الصلاة والسلام الهادئة ما غضبش مثلا وقال لها ازاي تقول الكلام ده ده حرام ده ما ينفعش بكلمة بهدوء بسكينة عايزين نت... إن الناس تتعلم ازاي تكلم أزواجها فالمهم آه، قالت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت, بنت أم سلمة هي أم سلمة زوجته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة قالت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بنت زوجته يبقى اسمها ربيبته قال إنها بيقول لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة وهنشوف إن شاء الله قصة الرضاعة والكلام ده واللي ما ينفعش ي- الناس يخطبوهم وكده ده إن شاء الله باختصار طبعا بيقول إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة يبقى أبو سلمة أخو النبي في الرضاعة يبقى دي بنت أخوه من الرضاعة فبيقول دي لا تحل لي ف- فيقول فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ان ما ينفعش عرض البنات والأخوات عليه صلى الله عليه وسلم ده أمر خاص إنما ما لم يعني دل ذلك على مشروعية العرض أصلا إن إيه إيه الصحابية الجليلة إيه اللي هي أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان المانع فقط إن ما ينفعش النبي يجمع بين ال- المرأة وأختها ولا بين المرأة وبنتها ولا يتجوز بنت أخوه يبقى هو ده الأمر إنما لم يعب أصلا آه، مسألة النية مبدأ العرض ده مسألة مشروعة ولا بأس بها وطبعا ال- ال- ال- المراد من الحديث بيّن ليه الإمام البخاري في الترجمة في العنوان يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف طيب في سؤال مهم أو ال- ال- الحتة الثانية الجزئية الثانية في الحتة دي اللي بقول هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها أنا عايز أقول إن الأصل الجواز الأصل الجواز والدليل على ذلك بس أنا عايز يعني آه، حضراتكم تسمعوا ال- ال- ال- الكلمة كاملة الأصل الجواز والدليل على ذلك لما- ما رواه البخاري تحت ترجمة بعنوان عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح يبقى ده العنوان عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ثم قال عن ثابت البناني كنت عند أنس وعنده ابنته قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها يبقى المرأة جاية تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أبك ألك بي حاجة قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه فقال أنس هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها يبقى الأصل إن الأمر جائز لكن ما لم يؤدي إلى الفتنة أصل الأمر جائز أصل الموضوع ما لم يؤدي إلى الفتنة ممكن يكون مثلا آه، بعض الناس آه، يعني آه، يحدث حرج لمن ي- لمن يطلب منه ذلك أو قد يرغب فيها ولا يستطيع أنه يتزوجها فالمسألة ممكن يعني يبقى لها إنما لو جينا نتكلم عن أصل الموضوع أصل الموضوع جائز ما فيش فيه أي حاجة أما مسألة بعض ال- ال- النساء اللي بيعلنوا عن الزواج والطلب للزواج في الجرائد والمجلات و- و- وبعض الناس بي- يصل لدرجة أنه ب- ب- بتكتب مواصفاتها وتكتب وبعض النساء يرسلنا ترسل صورتها والكلام ده هذا الأمر ج- غير جائز والله تبارك وتعالى أعلم طيب نيجي بقى الحتة مهمة اللي هي الجزئية الثانية في موضوعنا اللي هي مقاييس الاختيار على من يقع الاختيار بالنسبة للخاطب وبالنسبة للمخطوبة أنا هتكلم كلام عام كلام كلي بالنسبة للخاطب أو أبدأ بالنسبة للمخطوبة الأول عشان ما فيش حد يزعل آه، ده أنسب للموضوع بالنسبة للمخطوبة المخطوبة تختار مين بيتقدم لها ناس كتير تختار مين أسأل الله أن يزوج جميع الأخوات اللائي لم يتزوجن تختار صاحب الدين لازم يكون متدين صاحب الخلق أخلاقه كويسة طبعا ال- من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل للمرأة وليا الولي ده مسؤول أنه ينقب ويفتش ويبحث ويشوف مين الآ- مين المناسب وده مناسب ولا مش مناسب فالدين الخلق والدها بيسأل عليه في الحتة اللي- اللي اللي هو ساكن فيها وبيقعد كده يدور ويسأل الناس ويسأل الناس المحترمة والناس المتد- المتدينة واللي لاصقين بيه واللي بيثق فيهم يحاول يوصل بأي شكل الدين والخلق حسن السمت ودي بقى مسألة بتظهر من مجرد الرؤية الطبع نسأل قرايبه نسأل اللي, اللي بيحتكوا بيه الشرف الشرف والشرف هنا آه، أساس التقوى أساس الخصال الحسنة وأيضا أن يكون من بيئة كريمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن ده فعلا كده يعني ممكن يكون إنسان متدين وكل حاجة بس البيئة التي آه، آه، آه، يسكنها أو التي يعيش فيها لا تناسب هذه الأخت التي تقدم لها أن يكون أيضا غير عقيم ودي مسألة ممكن تختلف من واحدة لأخرى إنما دي ت- الإنسان يراعيها آه، لأن طبعا الهدف من الزواج ال- الت- تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أيضا أن يكون قادرا على النفقة إنه يقدر يصرف عليها والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولما أتت المرأة تسأل آه، عن معاوية و أناس تقدموا لها وسنرى الأمر إن شاء الله بعد قليل فهو قال وأما معاوية فصعلوه كل مال له فبين أن دي مسألة ممكن تكون يعني حاجز دون أنه ينفق عليها يعني بعض ال ال الأخوات مثلا آه، بتكون عايشة في مستوى مادي معين اللي بتقدم لها كلهم دون المستوى بتبقى حاجة صعبة جدا يحصل لها نقلة أول, أول ما تتجوز يحصل لها نقلة دونية كبيرة جدا جدا فتؤلمها وقد يؤدي ذلك إلى فشل الحياة الزوجية ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة اللهم زوج كل أخواتنا وإخواننا يا رب العالمين ده بالنسبة للمخطوبة إيه اللي تبص باختصار تبص له في الزوج أو الأخ اللي جاي يتقدم لها طب مقاييس الاختيار بالنسبة للخاطب اللي هي بقى الصفات أول حاجة أن تكون المرأة صالحة النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث متفق عليه تنكح المرأة لأربع لمالها إنسانة صاحبة مال ولحسبها من عيلة وقدر وشرف ويعني أسرة مشهورة وأنا بقول إن الحسب والنسب هذه قضية غير مرتبطة أو غير متل... ليس من لوازمها عشان نقول الإنسان ده حسيب أو شريف ليس من لوازمه أن يكون صاحب مال وصاحب منصب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرته قمة الشرف عبد المطلب قمة الشرف وقمة النسب لذلك النبي بعث في أنسب قومه وأشرف قومه نعم القبيل قبيله وأشرف النسب نسبه صلى الله عليه وسلم وكان عبد المطلب فقير وعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فقير إنما كان الحسب والنسب والشرف كان مرتبط بالصفات ناس كرمة ناس أخلاقهم عالية يعني فهو ده مرتبط بالأخلاق والكرم وصفات أخرى يبقى تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ودي مسألة ممكن تختلف من شخص لآخر ممكن مثلا واحد يشوف واحدة عادية الثاني يشوفها يعني ملكة جمال ولدينها يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك أي التصقت يداك بالتراب إن لم تفعل ذلك يبقى أول حاجة إيه إن هي تكون إنسانة صالحة تاني صفة من الصفات الجمال وزي ما قلت إن دي حاجة نسبية بتختلف من شخص لآخر وقد يتزوج الرجل امرأة لا تستقيم الحياة بينهما ويتزوج آخر فيكون أسعد زوجين وطبعا من الأدلة دي أن تزوجت زينب زيد بن حارثة فلم تستقم الحياة ما ما يعني الموضوع كان فيه قلاقل وتعب و فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عاشت أفضل حياة أيضا من من الحاجات المقاييس الاختيار المهمة الأبكار لقول النبي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك إنما ممكن إنسان يجد صفات أخرى ترجح إنسان مثلا ثيب أرملة مطلقة أو ما شابه ذلك ممكن صفات دي بتختلف حسب الحال وحسب الوضع ممكن إنسان يرى مثلا إنسانة أرملة إنما دينها عالي يعني إنسانة هناك صفات أخرى تجبر تخليه يرغب فيها أكتر فدي أمور إنما الأصل العام إن حض النبي عليه الصلاة والسلام على نكاح الأبكار الأمر الآخر الولود لقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود الودود يعني الإنسانة الصفية الإنسانة الطيبة الإنسانة اللي ما بتشتلش في قلبها اللي لما يحصل مثلا زعل بينها وبين زوجها الموقف عدى خلاص خلص خرج ودخل نسيت كل حاجة ما ما تقعدش بقى شكلة في قلبها وكل ما تشوفه تقول له انت عملت كذا وكذا لا مجرد ما الموقف يعدي خرج ودخل المسألة خلصت كأن شيئا لم يحدث وهي دي مسألة الودود الودود من الوداد والوداد هو صفو الحب ما بيتكدرش بمثل هذه الأشياء بيكون هناك نوع من العذر بتعذر في, في نفسها ما بتشتلش في قلبها من زوجها تزوجوا الودود الولود والولود دي بتعرف من أمها من خالتها من أسرتها فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أيضا من الصفات المهمة الأخلاق العالية إنسانة خلوقة قول النبي عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته إنسانة طيعة إنما الزوجة بقى اللي كل ما زوجها يقول لها آه، آه، كلمة يمين تروح شمال دي حاجة طبعا لا يمكن أن إن تستقيم الحياة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وده بيكون بقى مسألة القبول في الخطبة قبل كده آه، ممكن تكون النظرة إليها إسرات إن هي تتزين له دائما متطيبة دائما آه، مبتسمة دائما يعني مش مش شايلة الهموم ما بتنكدش عليه وإن نظر إليها إسرات وإن أقسم عليها أبرت لو حلف مرة خلاص كلمته ما تنزلش الأرض وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله وأيضا من أهم الصفات إن تكون إنسانة حنونة الإنسانة الحنونة حنونة على أولادها قول النبي عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغر في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده يبقى هي تحافظ على مال زوجها إنسانة حتى لو كان رجل صاحب ثراء يعني أحد الإخوة آه، بيذكر لي مرة إن كان متزوج واحدة وطلقها ثم تزوج الثانية وهو مستوى المادة عالي فبيقول لي بقى لا ده الفرق كبير فرق كبير الثانية دي كانت آه، تنفق وذكر يعني ال- ال- المبالغ اللي كانت بتصرفها آه، بيقول كل ما ادينا حاجة ت- ت- تفرتك إنما دي ادينها الفلوس مهما كانت قليلة مدبرة إنسانة مدبرة فدي صفة مهمة جدا جدا وأرعاه على زوج في ذات يده أحناه على ولد في صغره العلماء بيفسروا أحناه على ولد يعني إن مات زوجها حنانها لولدها يم يمنعها من الزواج ويجعلها تقعد على الأيتام لتربيهم فدي مسألة ده دي صفة من صفات نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده فطبعا الإنسان ممكن يروح أسرة يلاقي فيها ال- الصفات دي موجودة طبعا احنا مسألة المرأة ان هي ان مات زوجها تتجوز ولا لا او حتى لو في اولاد دي مسألة بقى حسب الحال يعني لو واحدة مثلا خافت على نفسها الفتنة على سبيل المثال وعندها أولاد طيب عايزة بقى عشان ت- ت- آه، تسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح لها يقول لها ويحك من أنت فتقول قعدت على أيتام لي والحديث طبعا صحيح آه، فتنال المنزلة العالية دي طب هي أصلا لو قعدت بلا زوجها تفتن فتقع في الفحش والعياذ بالله إنسانة طبيعتها كده مش قادرة تصبر فطبعا هنا بقى المسألة بقى إيه بتتم مس- الموازنة طيب احنا قلنا على من يقع الاختيار مقاييس الاختيار بالنسبة للخاطب بالنسبة للمخطوبة هناك أناس ما ينفعش أصلا التقدم لخطبتهم لا يجوز خطبة هؤلاء مين دول أول حاجة المحرمات على التأبيد مين المحرمات على التأبيد يعني ده بإيجاز واختصار يعني ما- احنا طبعا ال- انتوا زي ما انتوا شايفين بعض الناس ممكن يتخيل اه هيكلمنا ساعة عن ال- الخطبة مش مش ممكن ده هي الموضوع استهلاك كده ايه ربع ساعة ولا حاجة ولا تلت ساعة لا ده الموضوع كبير انما انا بجو- بجيب لحضراتكم الاختصار المحرمات من النساء المحرمات من النساء باختصار ثلاث اسباب في محرمات بسبب النسب وفي محرمات بسبب المصاهرة وفي محرمات بسبب الرضاع هجيب لحضراتكم الخلاصة أما المحرمات بسبب النسب فهي أم الرجل وجداته واضح ما فيش فيها مشاكل بنات الرجل وحفيداته وإن نزل أخواته وبنات أخواته وبنات وبنات وإن نزل عماته وخالاته ما فيش فيها أي مشكلة المحرمات بسبب النسب يعني مش, مش مجال سؤال أصلا المحرمات بطريق المصاهرة ب- فيها بعض اللبس أول حاجة زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده زي واحدة مثلا ممكن تسأل سؤال هي منتقبة ينفع تتكشف تكشف وشها قدام والد زوجها اه عادي زوجات أولاد الرجل محرمة عليه وزوجات أحفاده دول محرمات عليه تمام أم زوجته وجداتها كل جداتها أم الزوجة برضو من المحرمات زوجات أبي الرجل واحد مثلا أبوه متجوز واحدة تانية دي صارت محرمة وزوجات أجداده ربائبه رقم أربعة يبقى رقم واحد زوجات الأولاد وإن نزلوا الأولاد والأحفاد و... أم الزوجة ودي برضو حاجات معروفة زوجات أبي الرجل يعني ال- ال- ال- مرات أبوه خلاص صارت محرمة على التأبيد ربائبه بنات زوجته واحد اتجوز واحد عندها بنات مجرد ما اتجوزها خلاص البنات دول صاروا محرمات ويشترط في هذا الصنف الرابع الدخول بالزوجات تمام يعني الوقت واحد اتجوز واحدة لها بنات اتجوزها يعني ايه عقد العقد ما يجعلش بنات الست دي محرمات على التأبيد تمام ما يجعلش ايه ما يجعلش بناتها محرمات على التأبيد التحريم على التأبيد ده اول ما يدخل بالمرأة دي طالما دخل بالمرأة خلاص المسألة انتهت يعني لو واحد متقدم لواحدة وعندها بنت شاف البنت عجبته اكتر ما- آه، حتى بعد ما عقد طلق المرأة وبعدين اتجوز البنت خلاص ما فيش اي مشكلة لان التحريم على التأبيد بايه بالدخول فقط ده بالنسبة لايه لبنات الزوجة اما زوجات اولاد الرجل ام الزوجة آه، آه، آه، زوجات ابي الرجل هي مرات ابوه دول بمجرد العقد انما ال- الحاجة الوحيدة اللي هي آه، مجر مح- تحتاج الى البناء ما ما تكونش ما تكونش الا بالدخول اللي هي بنات الزوجة تمام طيب تعالوا بينا نشوف برضو باختصار اللي هي المحرمات بسبب الرضاع المحرمات بسبب الرضاع اولا الرضاعة دي تكون خمس رضاعات مشبعات بأي طريقة سواء التقم الثدي سواء, سواء مثلا ال- ال- ال- اللبن ده نزلوه بطريقة أو بأخرى آه، ادهوله في أي حاجة تانية في فمه بعي- بعيدا عن التقام الثد- الثدي أي طريقة المهم يوصل اللبن لجوف الصبي أو الطفل الصغير يبقى خمس رضعات مشبعات الحاجة الثانية أن تكون في زمن الرضاع شباب بعيدا عن مسألة رضاع الكبير الراجح أن هي ما ت- ما بيكونش ابن الابن في ر- لازم يكون في زمن في زمن الرضاع تمام في زمن الرضاع اللي هم قد ايه سنتين حتى لو اتفطم قبل السنتين الواحد اتفطم في في سن سنة مثلا وبعدين سنة ونص آه، حصلت الرضاعة اه طالما في زمن الرضاعة اللي هم سنتين خلاص لان الموضوع ب- الناس لازم تكون فاهمة الاحكام دي لان الامور دي مهمة جدا جدا طيب واحد رضع مين بقى المحرم يبقى عرفنا الرضاعة ان هي بتكون في زمن الرضاعة اللي هي سنتين وان هي خمس رضاعات مشبعات النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب طب ايه اللي هيحصل نتيجة الرضاعة واحد رضع من اسرة واحد رضع من اسرة اللي رضع من الاسرة دخل في الاسرة بقى منها خلاص اما باقي اسرته باقي اخواته خلاص هم بره انما هو بس اللي دخل لوحده يعني واحد مثلا رضع من امرأة ال ال الشخص ده الطفل ده بقى من اسرة هذه المرأة بقت امه من الرضاعة ع- عيالها كلهم بنات واولاد بقى اخواته من الرضاعة زوج الست دي بقى ابوه من الرضاعة اخوات الراجل ده اللي هو زوجها اخواته الولاد والبنات و- وكله بقوا اعمامه من الرضاعه اخوات المرأة دول بقوا اخوانه من الرضاع خدتوا بالكم فانا بقول ايه ده كأنه دخل في الاسرة بقى عضو من هذه الاسرة هو لوحده انما اخواته اجانب عن هذه الاسرة دي بالنسبة لمسألة اللي هي المحرمات على التأبيد يعني وإن كنت يعني قلتها في عجالة لكن أرجو أن يكون الموضوع آه، يعني وصل لحضراتكم آه، يبقى اول حاجه المحرمات على التأبيد ما ينفعش يتخطبوا ما ينفعش اصلا الجواز ما يتجوزوش من ما- لانه محرمه على التأبيد الحاجه الثانيه المراه في عدتها المراه في عدتها الخطبه تكون بالتصريح او التعريض اما واحد بيخطب كلمه صريحه او بالتعريض التعريض يعني كلمة مدارية كده رب متطلع إليك وراغب فيك أو يبعت لها هدية مثلا آه، يعني ده انت, ده انت مثلا الناس آه، كل الناس يتمنوا يتجوزوك مثلا يتمنوا يرتبطوا بيك يتم... كلمة فيها ايه فيها تعريض يبقى التصريح والتعريض اما التصريح انسانة معتدة يعني ايه مرأة في عدتها تمام واحنا عندنا العدة ايه المرأة في عدتها حاجة من ثلاثة يا اما في عدتها زوجها توفي يبقى اسمها عدة وفاة او في عدتها زوجها طلقها بس ممكن يرجعها المرة الاولى او الثانية فدي اسمها ايه طلاق رجعي ده اسمه طلاق راجع عدة عدة واحدة في امكانية انها ترجع لزوجها الحاجة الثالثة ان زوجها يكون طلقها الطلقة الثالثة يبقى اسمها ايه عدة في طلاق دائم خلاص يبقى المسألة مسألة وقت بس لاستبراء الرحم انما هي كده كده مش هترجع للزوج اما لو كانت المرأة معتدة من وفاة فهنا يجوز التعريض يجوز التعريض تمام انما التصريح عموما في ال- في ال- العدد الثلاثه دول معتده من وفاه معتده من طلاق را- في طلاق راجع معتده من طلاق بائن بينونه كبرى آه، لان الطلاق الراجع بنسميه بينونه صغرى بينونه صغرى يعني ايه يعني بانت منه لكن ممكن يرجعها تاني او ممكن يعني يتزوجها مره اخرى ده بالنسبه لل- للذي ع- للذي عقد فقط يبقى من طلاق راجعي ايا كان بقى سواء بينونه صغرى او او غير ذلك طلاق راجعي او طلاق بائن او طلاق آه، او أو معتده من وفاه التصريح في اثناء فتره العده عموما لا يجوز ده لا يجوز اطلاقا اما بقى ال- ال- ال- ال- التعريض التلميح فان كانت في عده وفاه فهنا يجوز التع- التعريض إن كانت معتدة في طلاق رجعي لا يجوز لأنه هو دلوقتي آه، زوجها ممكن يرجعها في أي وقت فهذا لا يجوز وهي أصلا بتبقى معاه في نفس البيت الم- الطلاق الرجعي بتبقى في قاعدة في البيت عادي و- وسايبة لأنها في حكم الزوجة أما في الطلاق البائن ففي خلاف بين العلماء والراجح برضو إنه لا يجوز أيضا صيانة ل آه، يعني آه، قلب الزوج اللي هو آه، طلقه تمام يبقى دلوقتي عندنا التصريح ما ينفعش في العدة خالص ولا يجوز التعريض إلا في حالة واحدة إن كانت المرأة معتدة من وفاة تمام يبقى الوقت اللي ما ينفعش الناس يتقدموا لهم المحرمات على التأبيد وعرفناها المرأة في عدتها وعرفنا الموضوع إن هي آه، ال- ال- الحالة الوحيدة بس التع- التعريض في المعتدة من وفاة أما التصريح فلا يجوز في كل الوجوه تمام وده أحكام للأسف لا زالت الناس بتسأل فيها والناس يعني مضطربة في هذه المسألة أيضا من الحاجات التي آه، تحرم وبرضو الأسئلة في الحتة دي كتير المرأة المخطوبة واحدة مخطوبة يحرم أن يتقدم إنسان لخطبة امرأة مخطوبة يحرم الأئمة الأربعة متفقين على حرمة الخط- الخطبة على خطبة الغير لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك تمام طيب طب افرضهم واحد خطب على خطبة أخيه وتم الزواج الزواج ده يبقى إيه باطل ولا صحيح الزواج وإن كان صحيح وإن كان صحيح إلا أنه يأثم إنسان آثم وإن كان الزواج صحيح وده الراجح صراحة إنما ما طبعا عشان برضو تكونوا عارفين إن في بعض العلماء قال ده لا ده باطل زي ما قال الإمام مالك بعض العلماء قال لا ده يفسخ العقد وما ينفعش الجواز ده إنما الص- الراجح إنه العقد صحيح إنما مع الإثم طيب أنا عايز آه، عشان تكون المسألة أوضح إيه أحوال الخطبة على خطبة الغير حاجة من اتنين واحد رايح يتقدم لخطبة امرأة وهو لا يعلم ان في حد يتقدم لخطبتها هل هو يأثم ام لا لا, لا يأثم لانه لا يعلم لكن ينسحب اول ما يعرف ان حد اتقدم ينسحب يقول لا لا انا مش مش خلاص هو ده لان ده ممكن يؤدي الى رفض الاول وطبعا المسألة فيها يعني يوغر في الصدور أما إن كان يعلم بتقدم غيره للخطبة فعندنا عدة أحوال عارف ان في غيره تقدم عندنا عدة احوال اول حاجة الخطب الاول سابها فخلاص ما فيش اي مشكلة هو يتقدم لها لان هي خلاص الخطب الاول سابها الخطب الاول اجابته بالرفض فبرضه يجوز الولي قال له لا يا ابني كل يعني كل شيء نصيب ويعني المسألة مش مش هينفع يبقى أول حاجة الخطب الأول سابها الحاجة الحالة الثانية إنه اترد عليه بالرفض ففي الحالتين دول يجوز إنه يتقدم مفيش مشكلة الحالة الثالثة إن يكون المخطوبة أو وليها أجابوا بالقبول وهنا لا تجوز دي الحالة التي يحرم فيها الحالة اللي بيحصل فيها المشكلة بقى إن بعض الناس بيلتبس عليها ان المخطوبة وليها اصلا ما ردوش على الراجل ده لا قالوا بالرفض ولا قالوا بالقبول ودي فيها قولين لأهل العلم الناس قالوا لا تحرم الخطبة وده قول الشافعي وإمة الشافعية أيضا والمالكية والقول الآخر قالوا تحرم الخطبة هو قول ابن حزم والشوكاني وده الأفضل وده القول الأفضل لأنه يعني يعني الأصل مسألة تحريم الخطبة على خطبة الغير إن احنا لا نغر صدر هذا الأخ الآخر اللي هو الخاطب الأول لا نغر صدره ولا نوجد شقاق وعداوة وبغضاء بينهم طيب نيجي بعد كده بقى للحتة اللي يعني وقفنا عندها ازاي يتم التعارف واحد رايح يتقدم لواحدة ازاي يتعرفوا على بعض دي مسألة مهمة جداً أولا النظر يبصوا لبعض بس الكلام ده فين واحد هيروح يدخل يتقدم هيروح يتقدم لأسرة مفيش أصلا طريقة إلا كده واحد رايح يتقدم لأسرة الأسرة هتعمل إيه الأسرة هتسأل وتشوف هل الأخ ده ينفع أنه يتقدم للبنت ولا لأ هيبحثوا الأول فإن كان ينفع خلاص يقولوا له اتفضل مش يقولوا له اتفضل وبعدين يدوروا يعني ده كلام مش منطقي إنما هم يدوروا الأول هو يصلح ولا لأ فإن كان يصلح إن كان لا يصلح يبقى خلاص ما, ما فيش ما تمش وما كشفوش بنتهم على الإنسان ده وقعدت معاه والكلام فده ما ينفعش إنما هم يدوروا الأول هو ده يصلح ممكن يوافقوا عليه بحيث بقى الموافق الموافقة توقفت يبقى اللي بينهم وبين إن هم يوافقوا عليه ان هي تعجبه ولا لا او هو هيعجبها ولا لا يبقى في الحالة دي نقول خلاص اتفضل تعالى شوف الاخت انما قبل كده لا ما ينفعش الناس تدور وتشوف اولا هو يصلح ولا لا يصلح طيب خلاص هم وصلوا القرار انه اه مواصفاته ولا هي مواصفاته شغال في كذا وامكاناته المادية كذا وجاهز انه يتجوز في الوقت الفلاني آه ظروفه مناسبة من, من كل حاجة ففي هذه الحالة هيحصل خلاص اتفضل تعالى يعني اجلسوا مع بعض ففي وجود المحرم ولا بأس وجود أم البنت مثلا عشان هي لها نظرة برضو اه إنما طبعا ما لم يكن في ذلك فتنة إنما ما تجيش الست مثلا وهي منتقبة وده الأخ ده جاي متقدم اه وهي تقعد مكشوف لا دي هي منتقبة اللي يتكشف بس اللي هي الأخت اللي هو متقدم ليها فهنا هتتم الرؤية والحكم في الحكم الشرعي ده مسألة الرؤية دي انه الحكم مستحب صحيح يصح الزواج من غير الرؤية دي يصح اصلا وده كان فعل كتير من الصحابة لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ممكن انت اصلا انت واحد راح انا عايز يا فلان اتجوز بنتك هو ما شافهاش اصلا وعارف ان عنده بنت في سنها سن زواج وما شافهاش ولا قابلها ولا كلمها ولا يعرف شكلها ايه وتقدم لها وخلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا انت لازم تنظر اليها تشوفها تعجبك ولا لا فإن في أعين الأنصار شيئا لأن مش, مش مقبول ان الإنسان يخطب واحدة هو ما شافهاش يتم الزواج أول ما يدخلهم يفاجأ إنه, إنه, إنه مش عجباه فلا أم اذهب فانظر إليها فإنه في أعين الأنصار شيئا وفي حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل يقول جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاح- نكاحها وتزوجت فتزوجتها طبعا يتخبأ لها يعني إيه برضو بعض الناس ممكن يفهم دي غلط يتخبأ لها يعني إيه يعني يشوفها بأي شكل إنما طبعا هي ال- ال- المرأة هتتكشف إلا في بيتها أصلا مش هتتكشف إلا هو ممكن يشوفها مثلا آه، يعني خارجة من من من مكان آه، يكون آه، عند واحد صاحبه مثلا ويشوفها بطريقة أو بأخرى المهم إنه يحاول يشوفها فإن استطاع أن يفعل ذلك خلاص انتيسر فإن لم يتيسر يبقى مفيش قدامه إلا إنه يدخل البيت وروى الترمذي أيضا صحيح الألباني من حديث المغيرة خاطب أنه خاطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني إيه أحرى أن يؤدم بينكما يعني أولى وأجدر أن يجمع بينكما وأن تدوم المودة بينكما وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لما ذهبت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت جئت لأهب لك نفسي يا رسول الله فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوابه صلى الله عليه وسلم يعني بص ليها آه، يعني من فوق لتحت صلى الله عليه وسلم فطبعا برضو عايز أقول مسألة أهب لك نفسي دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تجيش أخت مثلا آه، أعجبها شيخ وتقول له يا شيخ أنا وهبت نفسي ده كلام ما ينفعش ده لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام قضية الهبة دي لا تجوز لغيره صلى الله عليه وسلم طيب الحتة بقى ال- ال- المهمة بالنسبة للأخت المخطوبة تستقبل الخاطب إزاي تدخل بأي لبس وهل تحط مكياج ولا لأ تتجمل ولا لأ تدخل هيئتها ايه تدخل ازاي ما ده موقف برضه محتاجين نعرف الشرع ايه طيب اولا هي هتدخل كشف عن الوجه والكفين ما فيش اكتر من كده اه ما فيش اكتر من كده احنا عندنا قول صحيح للعلماء ان هم تكشف عن الرقبة والساقين وده قول الامام احمد وفي ناس قالوا كل حاجة الا العورة زي ما قال الاوزاعي والمذهب الظاهري قال ينظر اليها كلها يعني ايه كلها قال لك كلها وانتوا عارفين المذهب الظاهري ان بياخد بظاهر النصوص لقول النبي انظر اليها انظر يعني كلها طب هو انظر اليها ده كلام واضح دي مبالغة في, في الأخذ بظاهر النصوص الكلام واضح انظر إليها يعني تخيلوا واحد آه، آه، امرأة المرأة دي هتتواجد إزاي يعني هتتواجد في في مكان ينظر إليها هتتواجد عارية يعني مثلا هتتواجد هتتواجد بلبسها بزيها م- مش هتتواجد مثلا كشف عن آه، معظم جسمها أو كلام من ده فهو القول الراجح في المسألة دي إنه الوجه والكفين فقط ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة هو دي معنى كلمة تظهر آه، انظر إليه انظر إليه يعني المو... المفروض إن اللي هيظهر إن اللي هيبص عليه إن هو ما يظهر في العادة أما ما لا يظهر في العادة فمش مش موجود فهيقول انظر إليه يعني ما, ما... ما يتضمنش الأمر ده ف طبعا في- واضح مسألة الوجه والكفين بيتبين الإنسان منهم آه، يعني الإنسانة دي مرضية بالنسبة له ولا لأ وهذا هو القول الراجح والله تبارك وتعالى أعلم طيب عندنا شوية حاجات كده الناس بتسأل فيها هل يشترط ان ينظر اليها ان هي تكون عارفة لو واحد مثلا تخبأ لامرأة فمثلا آه، ان يكون في شافها في الطريق لو واحدة مش مخت... مش مش منتقبة مثلا مش كا... مش مغطية وشها او من ثقب باب او خلف باب او عند زوج صاحبة لها اثناء زيارتها لصاحبتها ده ممكن يكون هل لازم تعرف لو حب يبص ليها الجواب لا يشترط ما يشترطش ان هي تعرف ليه لحديث جابر اللي لسه قايلينه من شويه انه ف- فتخبأ لامرأة فحتى وجد ما يدعوه الى نكاحها وتزوجها فتزوجها تمام وده قول الجمهور حقيقة طيب لكن ده طبعا ب- بقيد انه يتخبأ لها وينظر اليها ده خدوا بالكم حاجة مهمة جدا ان يكون غالب على ظنه ان هي هتوافق انما واحد بيتخبأ لامرأة وعايز آه، او فتاة او بنت آه، عايز يشوفها وبيقول لا بس عشان هخطبها طب هي أصلا مش هتوافق كان يكون الفارق المادي كبير أو ال- ال- الحاجات يعني في حيثيات حيثية أو أخرى إن هي أصلا مش هتوافق ففي هذه الحالة يحرم يحرم من يتقبأ لها طيب سؤال كمان هل يجوز للمخطوبة إن هي تتزين وهي داخلة آه، تقابل الخاطب هل يجوز إن هي تتزين ها، ده سؤال مهم تحط مكياج ولا لأ لا يجوز لها أن تتزين لأن فيه تدليس فيه تدليس تدخل بطبيعتها أي تغير هي تدخل ب- بطبيعتها أنا عارف إن في الحتة دي البعض قال يعني حاجة خفيفة مش مشكلة لا دي يا إخواننا فيها تدليس فإحنا عايزين الإنسانة تدخل بطبيعتها طيب سؤال تاني آه، هل يجوز ودي بقى برضو كتير بيسأل فيها واحد مثلا يقول انا اتقدمت لخطبة واحدة بس يعني برضو حاسس ان انا نسيت شكلها م- مش ب- برضو مش قادر احدد يعني مش وهي نفس الكلام مش قادر اتحدد بس عايزين يجيبوا يقع- قعدة تانية ينفع الكلام هل يجوز تكرار النظر الى المخطوبة هل يجوز تكرار النظر إلى المخطوبة؟ نعم يجوز تكرار النظر إلى المخطوبة دون الارتباط بالعدد اللي هي ثلاثة بعض الناس بيقول لي أقصى حاجة ثلاثة لا تكرار النظر ممكن إنسان من مرة حدد آه خلاص دي كويسة وأنا قابلتها خلاص المسألة خلصت واحد يقول لا أنا ما- ما- مش مش قادر برضه أحدد فيجلس مرة كمان مفيش أي مشكلة وطب طب ينفع من جانب ال ال ال الأخت ال- المخطوبة ينفع هي برضه مش معرفتش تشوفه عايزة تشوف مرة تانية مفيش أي مشكلة ده لا يجو- يجوز إذا لم يكن متأكدا من مدى قبولها أو قبوله بها طيب في سؤال تاني هل يجوز ودي على فكرة انتوا ممكن تستغربوا آه، من السؤال ده ان فوق والله ال- كان الناس بتسأل في السؤال ده هل يجوز ان الخاطب يوكل غيره في النظر الى المخطوبة يوكل غيره يعني ايه يعني واحد مثلا يبعت ابوه يقول له ايه رأيك في البنت دي مثلا ينفع او واحد مسافر بره مثلا وباعت ابوه مثلا او اخوه للبيت يخطبها له فيشوفها تنفع ولا ما تنفعش فايه رأيكم ده ينفع ده يجوز ده كلام غير جائز لأنه رجل أجنبي وبعدين مش هو الخاطب الخاطب هو اللي يشوف إنما غيره لا يجوز له أن يرى طيب بالنسبة بقى للمخطوبة بنقول لها إيه برضو في مسألة آه، آه، حدود النظر حدود النظر بالنسبة للمخطوبة آه، أيضا تنظر إليه يعني برضو المرأة برضو يعجبها من الرجل آه، ما يعجب الر- ال- ال- الرجل من المرأة ما هي برضو لها هي شخصية هي ممكن واحدة مثلا آه، واحد اتقدم اتقدم لها بس مش عاجبها شكله أم- آه، لما اتكلم مش عاجبها طريقته في الكلام منظره وهو بيتكلم مش عاجبها طريقته مش عاجباها مثلا ف ف آه، شك شكله مش عاجب فدي مسألة برضو من حق المرأة ان هي تطالع وان هي تشوف الشخص ده يصلح ام لا يصلح وحدود النظر اختلف فيها العلماء فدي مسألة مفتوحة يعني مفهومة واضحة يعني طيب س- سؤال برضو بيسأل كثيرا ينفع التعرف على المخطوبة بالوسائل العصرية من وسائل الاتصالات من خلال مثلا الصورة مثلا كاميرات آه، عبر الانترنت ينفع الكلام ده آه، ال- الهاتف مثلا أما مسألة الصورة فده الأولى ترك هذه الطريقة ليه؟ لأن أولا الصورة خادعة يعني ممكن إنسانة تتصور ب- بطريقة مثلا تظهر أفضل أو أقل الصورة ممكن يكون قابل قابلة للخداع الحاجة الثانية إنه ممكن يحصل تدليس تدليس ازاي ان ممكن تقدم له بعض الناس عايزين يجوزوا واحده عندهم مفيش حد بيتقدم لها يعني شكلها مش قوي فيقدموا له صوره واحده تانية يقولوا هي دي فلان وده بيحصل طب انا اقول لحضراتكم على موقف حصل والموقف ده يعني انا اعرف الاشخاص اللي تم اللي تم عندهم الموضوع ده بس طبعا الكلام ده غير جائز انما انا بتكلم عن الحدث الحدث ان واحد راح يتقدم لبيت تمام فتقدم لمين ش- قدموا له آه، واحدة معينة طبعا شكلها آه، عجبه مش عارف ايه والكلام ده وقالوا ان اسمها فلانة على اسم واحدة تانية شكلها مش حلو يعني ما بيعجبش اي واحد فهو بتقدم وكل ما يروح يزورهم يقعد مع دي ومش عارف طبعا كل ده غير شرعي انا بقول لكم بس على الموقف يعني ان في في بعض الناس ما عندهاش ضمير بس ولدرجه ايه وان كان نادر بس اه وقع آه، وتقدم ومش عارف وتم العقد وباسم فلانه ومش ع- وبطاقه فلانه بس هي مش مش الشخصيه اللي قدامه مش الشخصيه اللي قدامه لغايه ليله البناء يا خبر ليله الدخله جابوا العروسه وش- ودخلوا العروسة وبقوا في في البيت طبعا ده زواج غير جائز خالص هذا الط- هذه الطريقة فإذا به يرى شخصة مختلفة تماما عن اللي هو اتجوزها واحدة تانية خالص فشفتوا حضراتكم اهو ده حدث وإن كان نادر و... و- بس هو وقع في بعض الناس عندها أفكار نسأل الله عز وجل السلامة وبفضل الله يعني الوقت ال... يعني في... في ع- الجهل مش للدرجة دي بس بس هو في بعض الناس بتعمل حاجات آه، عجيبة الحاجة التانية في مسألة الصورة برضو إن ممكن المرأة تتضرر بإن صورتها وصلت للناس وممكن واحد بقى ي- ياخد الصورة ما يكونش أمين ويوريها لأصحابه إيه رأيكم في دي طب أنا طب طب وياخد صورة واحدة كمان ويقارن بين دي ودي ده م- مجال مش مش كويس ما- ما- مش مضمون فإحنا الأفضل ترك مسألة الصورة طيب بالنسبة لمسألة الصوت عبر الاتصال الهاتفي فده هذا لا حرج فيه بس بشرط وجود المحرم بشرط وجود المحرم يعني ايه وجود المحرم خلاص هو اتصال تليفوني آه، يكون مثلا الصوت واصل لل- لل- للبنت شغالين سبيكر مثلا آه، و- والبنت بتسمع والمحرم بيسمع كل حاجة في وجود المحرم فإن كان الأمر كده فده جائز والله تبارك وتعالى أعلم في بقى الشبهة ال- التي يقع فيها الكثير اللي هي مسألة آه، لابد من الاندماج بين الخاطب والمخطوبة انه يخرج معها ويسافر معها عشان يتعرف على اخلاقها ويتعرف على طباعها ومش ع- والكلام ده كله كل هذا لا يجوز وحرام فاعلموا جميعا يا مسلمين ويا مسلمات ان الخاطب اذا تمت الخطبة وتم القبول الآن صار الخاطب أجنبيا زيه زي أي واحد لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يجلس معها إلا مع ذي محرم وللضرورة يبقى حاجتين عشان يجلس معها عشان يتصل بيها هاتفيا الخاطب حاجتين لا يتصل إلا لضرورة الحاجة التانية في وجود المحرم ليه لأنه أجنبي اما اللي بيحصل ده كله فاحنا احنا يعني ياما جانا ناس ثمرات مره نتيجه تساهلهم في هذه الاشياء ولا حول ولا قوه الا بالله طبعا الخلوه آه، خلوه حرام لا يخلون آه، رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وبعض الناس يعني ب- يعني نسأل الله عز وجل السلامة والعافية طيب نيجي لمسألة التوكيل في الخطبة يعني إيه التوكيل في الخطبة مش التوكيل في الرؤية مش واحد مثلا يوكل واحد يشوف له واحدة لا لا مش دي دي حاجة تانية بقى ان هو خلاص حدد انه فلانة دي عجبة وكويسة ينفع بقى يبعت حد يخطبها له ينفع الكلام ده نعم يجوز والدليل على ذلك ما رواه النسائي من حديث أن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها أبا بكر آه، آه، عذرا بعث إليها أبو بكر يخطبها أبو بكر أرسل إليها ليخطبها فلم تزوج ما قبلتش بأبي بكر فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب هو ده الشاهد بقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها عمر بن الخطاب يخطبها عليه يعني النبي وكل عمر بن الخطاب في خطبة أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام فده هو التوكيل في الخطبة الحاجة الثانية لما انقضت عدة زينب بنت جحش حديث في صحيح مسلم من- وحديث آه، وص- آه، سنن النسائي من حديث أنس أنها لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد لزيد زيد مين زيد اللي كان زوجها اللي طلقها اذهب فاذكرها علي وده طبعا وقع لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه هذا ما وقع إلا برضا زيد فطبعا القصة كبيرة أنا مش عايز أدخل فيها إنما المقصد إن النبي وكل عمر بن الخطاب في خطبة أم سلمة وكل زيد بن, بن حارثة في خطبة زينب بنت جحش طيب في حاجة مهمة من الحاجات المهمة برضو في مسألة المتعلقة بالخطبة الناس بتسأل بتسأل تسألك أو تسألك عن فلانة ويسألوا عن الخاطب طيب انت تعرفي عن ال- ال- الست دي او البنت دي تعرفي عنها حاجات مش كويسة عيوب فيها هتعملي ايه تقولي لا ن- نستر اختنا المسلمة ونستر عليها ما فيش داعي والبنت تتجوز وخلاص هذا لا يجوز هذا لا يجوز طالما سئلتي عن ال- ال- ال- فلانة رأيك ايه فيها يبقى يجب إن كانت هناك عيوب أن تذكر يجب طيب واحدة عارفة عيوب واحدة وسمعت إن, إن تقدم لها فلان عشان يخطبها هل تتبرع من نفسها وتروح تقول بنات عيلته ده هو تقدم لها وعيوبها كذا لا ما تتبرعش ما تروحش ما تتكلمش إلا إن طلب منها رأي فقط إنما طول ما لم يطلب منها رأي يبقى لا تتكلم إطلاقا ولا تذكر أي مساوئ ولا أي عيوب والحاجات دي يا جماعة بت- بتحدث شقاقات كثيرة بين الناس بس أنا عايز أقول حاجة مهمة برضو مثلا واحد اتقدم لبيت فولي البنت المخطوبة دي رايح بيسأل فسأل فقالوا له كلام وحش راح او مثلا ده مع صاحبه فلان او اللي يعرفه كويس فلان مثلا اللي تقدم علي اللي يعرفه ادرى الناس بيه محمد فولي البنت راح لمحمد ده يقول له انت إيه رايك في علي فمحمد في عيوب في علي فقال يا ربي استر على صاحبي ولا لا اديني ان انا اقول فقال المشكلة اللي بتحصل ان بيروح ولي البنت يقول ده احنا سألنا محمد ومحمد قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا هذا لا يجوز لا يجوز انت تسأل تعرف لنفسك وبعدين ترفض ترفض تقبل انت حر انت مش مطالب انك تقول تقول مبررات خلاص كل شيء نصيب هو مش هيطالبك اصلا فما تقولش لان دي ممكن تحصل فيحصل محمد وعلي دول يخسروا بعض خسارة كبيرة جدا وتحصل بينهم عداوات ومين السبب السبب اللي هو ولي هذه البنت انما يجب وجوبا شرعيا من سئل في مسألة زواج ويعرف مساوئ انه يقول إن لكن من لم يسأل ما يتكلمش طيب بالنسبة لحفلة الخطوبة ولبس الشبكة احنا عندنا إنه لا يجوز ان الخاطب يلمس ايد المخطوبة خالص ده لا يجوز لان هي اجنبية طب الشبكة اللي تيجي دي م- م- مين اللي يلبسها لها والله تتلبس بعد العقد تتلبس بعد العقد ما فيش اي مشكلة طب ح- عايزين ح- اي حاجة كده قبل ال- طب خلاص اخته امه امرأة انما هو لا يجوز بعض الناس بيعمل ايه بعض الناس بيعملوا ايه وهم قاعدين كده وفي وسط مجتمع النساء والعروسة قاعدة في وسط مجتمع النساء وكتبوا ومفيش مشكلة يقولوا له تعالى بقى لبسها قد- في مجتمع النساء في وسط صحباتها في وسط الناس لا يجوز للرجل أن يدخل على النساء أن في فتنة في فتنة هذا لا يجوز هذا التصرف حرام لا يجوز فمسألة حفلة الخطوبة ولبس الشبكة دي مسألة محتاجة لضبط لأن بيقع فيها كثير من المخالفات الشرعية الناس اتخطبت وفرحانين وسعداء ويا رب يسعد الناس كلها ويزوج كل من لم يتزوج بس الأمر لا يسلم من مشاكل الأمر لا يسلم من مشاكل إيه المشاكل اللي ممكن تحصل مشاكل كتيرة ممكن تؤدي إلى إن الناس ما عجبوش بعض مش عايزين بعضهم فبيقولوا خلاص نفسخ الخطوبة طب لو اضطر الناس لفسخ الخطوبة أولا أنا عايز أقول حاجة مفيش حاجة اسمها فسخ الخطوبة شرعا بقى احنا عايزين نتكلم على مسألة التوصيف الفقهي مفيش حاجة, مفيش حاجة اسمها فسخ لأن الفسخ دي للعقود وليس هنا عقد إنما التعبير الصحيح أن يقال الرجوع عن الخطبة وليس فسخ الخطبة الرجوع عن الخطبة لأن احنا اتفقنا أن الخطبة ليست عقدا ولكنها وعد بعقد إن حصل فسخ للخطبة فأكثر مشكلة بتحصل الحقوق المادية الحقوق المادية دي بتبقى النزاعات والناس خلاص عايزين يقعدوا مع بعضهم ويسووا المسائل معلش بقى أنا ف... وأنا بختم الموضوع بتيجي حتة كده يعني تضايق شوية اللي هي مسألة بقى الجو اللي بعد ما كنا بقى في الخطوبة والقبول والشبكة و... والناس مبسوطة وسعيدة بس احنا بن... يعني بندي أحكام الناس بتحتاج لها كتير جدا جدا الحقوق المادية إن حصل حاجة من دي ف الأشياء المادية التي دفعها الخاطب حاجتين ما دفعه الخاطب على حساب المهر وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء إنه يرد كاملا إلى الخاطب تمام أي حاجة ادها على سبيل أن هي جزء من المهر أما ما أعطاه الخاطب على حساب الهدية إنه هدية فالحقيقة دي فيها أقوال كثيرة جدا وأنا بقى عايز أقول إن دي مسألة اختلف فيها العلماء اختلافات كبيرة جدا لأن أنت ممكن أنت ممكن تسمعي من الشيخ فلان فتوى من الشيخ التاني وهم نفس الخط ونفس المنهج فتوى تانية مختلفة وهكذا وبتبقى المسائل حساسة لأنها متعلقة بأشياء مادية فأنا بقول إن دي مسألة الأقوال فيها كثيرة جدا هناك فريق من العلماء قالوا لا يستردها خلاص ما يستردهاش قالوا لأن دي هبة والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ولكن الصحيح أنها ليست هبة ليه؟ لأن الهبة تعطى بدون عوض تعطى بدون عوض إنما دي فيه عوض إيه العوض؟ إن هو هو راح إدى الهدية دي الواحدة في الشارع ده بيديها الواحدة هيتجوزها ففيه عوض فدي مش, مش في معنى الهبة فلذلك مذهب الشافعية والحنابلة والذي رجحه شيخ الإسلام أن هو هيسترد هذه الأشياء التي أعطاها على سبيل الهدية لأنها ليست, ليست هبة بل قال شيخ الإسلام كلام عجيب جدا بيقول كل ما قبض بسبب النكاح فحكمه حكم المهر تمام حكمه حكم المهر والحقيقة هناك أقوال أخرى احنا قالوا برد الهدايا أوسط الأقوال أوسط الأقوال هو ما يتمشى مع العرف إذ أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهو إن كان الرجوع وده أفتى وجدت بعض علمائنا ومشايخنا بيفتي بهذه الفتوى أمامي إن كان الرجوع من جهته هو فلا رجوع له ده بالنسبة لإيه الهدايا إنما ما أعطي على حساب المهر ده قولا واحدا ما فيش خلاف لأن ما تمش جواز إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له وأما إن كان الرجوع من جهتها هي اللي مش عايزة الجواز التم فله أن يأخذ كل ما أهدى تمام فدي مسألة زي ما شفتم إن فيها أقوال وإن كان أوسطها زي ما قلت لكم إنما لو لقينا مشايخ تانيين بيقولوا كلام تاني نبقى فاهمين إن ده مش كلام عجيب لا ده الجمهور أو أكثر أو كثير من أهل العلم قالوا بأن كل ما قبض بسبب النكاح فحكمه حكم المهر فيرجع كله وهو ليس من قبيل الهبة إطلاقا طيب آخر حتة أقولها في هذه الحالة في ناس بتتضرر لو مثلا الرجوع من عن عن الخطبة ده من جانب العريس من جانب الخاطب بيحصل ضرر على البنت ولو كان من جانب البنت ممكن يحصل ضرر على جانب الخاطب فهل هناك تعويض عن هذا الضرر الحقيقة دي مسألة محل خلاف بين أهل العلم والأولى أن ده بتتم بالاتفاق بين الناس وبعضها ويعني الأصل في هذا إن الناس تتساهل مع بعضها والله تبارك وتعالى أعلم آه، لأن كتير من الناس ينفقون نفقات باهظة في الخطوبة فالمسألة دي هي التي أثارت آه، اللي هي نتيجة ال- يعني قالوا احنا صرفوا كتير وبعدين مين يعوضنا والكلام ده فدي الأصل فيها إن هو يعني زي ما قلت م- تترك للعرف والله تبارك وتعالى أعلم لأن دي بتختلف من مكان لمكان دي أهم الحاجات التي أردت أن أطرحها في هذا الصدد وبالتأكيد فيه لأن أنا ما ما- يعني صعب الإنسان يستقص كده في حاجات أكيد وقعت مننا كده في الطريق فإن شاء الله احنا نشوف كده يعني لو بعض الأسئلة هتفكرنا بقى بال اللهم أصلحنا يا رب العالمين وأصلح بيوت المسلمين جميعا يا رب اللهم أسعد المسلمين والمسلمات اللهم املأ بيوتنا هداية ونورا وعلما وبركة وتقا اللهم املأ بيوتنا قرآنا وسنة وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم تقول لو تقدم شاب للخطبة وسألنا حد يعرفه وقال غير الحقيقة ما حكمه في الدين هذا إنسان آثم عاصي آه، يعني يعني أذى مسلمين إذا بالغ لا يجوز له فعل ذلك وينبغي أن يعزر حقيقة لمن يستطيع يعني أن هو يقوم بتعزيره هل يدفع آه، المطلق قبل الدخول نصف القائمة هو بياخد نص المهر ودي أشياء يعني الناس آه، بيدفع نص المهر يعني نصف المؤخر فقط وعلى كل إن هي دي أمور الأصل فيها أن يعني الناس بتجلس جلسة عرفية كده والناس تخرج مرضية إنما الأصل هو نصف المهر فقط الكحل فضعوه الأخت في الرؤيا وما تلبس يوم الرؤيا والله لها إن هي تلبس عايزة تلبس ألوان ما فيش أي مشكلة آه، ال- ال- ال- بالنسبة للمكياج عموما سواء كحل أو غيره فالأولى تركه أولى تركه لئلا يحدث تدليس إن كانت هناك أشياء خفيفة لا ت- لا تحدث تدليسا فلا بأس والله تبارك وتعالى أعلم هناك أخت قبل ساعة جلست مع خطيبها وهي متزينة هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز إن هذا فيه تدليس زي ما قلت لا يجوز إذا كانت أختي تعاني من مرض كالسكر كل مرة يراها عريس في المرة تقول له ويرفضها فماذا تفعل تقول في المرة الأولى أم الثانية لا إيه هو الكلام ده يتقال قبل ما يقعدوا أصلا يعني أول ما يسأل أول ما قبل ما يتم الجلسة يقولوا له والله هي ظروفها كذا وكذا فإن كان يقبل يجي ما كانش يقبل يبقى خلاص وإحنا والناس على البر يعني إنما ما يجيش آه، يتم ال- ال- الجلسة و- وال- والأعص- حرق الأعصاب ده وفي النهاية يمشي وحرج أصلا وهي بتقول له يعني البنت هتقول له دي مسألة مسؤولية ال- ولي الأمر إنه ينبغي إنه يحسم المسألة دي قبل ما هو يدخل البيت آه، هل فعلا المتقدم للخطبة له أن يرى مخطوبته ثلاث مرات فقط إذا كانت منتقبة أنا قلت يا جماعة هو ممكن تاني مرة تبقى حرام ممكن تاني مرة تبقى حرام يعني من مرة واحدة بس وممكن تالت مرة ورابع مرة وخامس مرة جائزة فدي ايه ايه ال- ال- ال- الضابط الضابط يا جماعة اللي هو ان ال- الانسان وصل لقناعة الاخت دي مرضية بالنسبة له ام لا الأخ ده مرضي بالنسبة لها أم لا فإن تم ذلك خلاص ما حكم التي قامت باللقاء الشرعي بدون علم الولي يعني هي تقابله لا هذا لا يجوز لأن ده طبعا آه، يعني لابد من وجود المحرم فإن وجد محرم خلاص لأن أنا عايز أقول حاجة أحيانا بيبقى ال ال يعني ال- الولي أحيانا في بعض الأحياء الأحيان وإن كان ده نادر وقليل الولي ممكن يعضل أحيانا يعني مثلا واحدة في بلد ولها خالها في البلد دي وعمامها مثلا في بلد بعيدة وعايزين قبل ما يجيبوا عمامها ويجرجروهم كده يعني يجوا ناس ممكن ترفض أصلا أو ممكن يبقى المسألة فيها مشقة فممكن الخال يجلس ويشوف الأمر ده مقبول ولا لأ أو يتصلوا أصلا وده الأحرى والأفضل إن هم يتصلوا على ال- الأعمام والله فيه عريس متقدم صفته كذا وكذا تمام وإحنا بن- بنتبين هم بقى ف- يعني هيقبلوا أم لا فإن كان بالنسبة لهم مرضي والأمر متوقف فخلاص الخال أو أي محرم هيجلس في في ه- في في هذا اللقاء انما لازم الولي يعرف ابتداء طيب إيه الحاله بقى الثانيه اللي اللي هي بتكون احيانا موجوده ان احيانا الولي اصلا بيبقى رافض انه يجوز البنت مش عايز تتجوز لا يريد لها الخير يبقى اسمها دي عضل الولي ففي هذه الحاله لا يشترط علم الولي لا يشترط علم الولي ويعدل من عن هذا الولي إلى الذي يليه الولي الثاني وإن شاء الله ممكن نبقى نقولها في مرة جاية إن شاء الله آه، ال- ال- لأن طبعا الول- الول- الولي له له ترتيب فإن لم يوجد ولي فبيكون الولي هو السلطان والله تبارك وتعالى أعلم ودي بيكون لها وصف إن شاء الله نقوله مرة جاية إن شاء الله القائمة ليست من المهر ما أنا بقول دي مسألة يا جماعة بينظر إلى العرف هي في- داخلة في المهر ولا لأ بس ال ال ال- في القائمة دي بيستحق بتستحق بمجرد الدخول بمجرد الدخول أو المهر ده ب يعني يعني المقصد الناس بتجلس لأن فيها خلاف بين الناس ال ال ال الناس بتجلس وتشوف عرفا الكلام ده داخل في المهر أم لا إنما ال- ال- ابتداء كده الصداق اللي هم اتفقوا عليه المهر اللي هم اتفقوا عليه الم- المبلغ المالي آه، ب- ده بيتقسم ب- بيدفع نصه أخت أخ يعني أخ أعطى للأخت هدايا وكتب وإيه وهدايا وكتب وهو تزوج فكيف تردها أم لا تردها هل تردها أم لا يعني تزوج غيرها مثلا والله ما ما انا فصلت قلت ال- الموضوع فإن إن كان ال- ال- الرجوع عن الخطبة بسبب منه هو فخلاص الهدايا دي لا ترد هل يجب أن تخبر الفتاة خطيبها عن كل شيء في حياتها من قبل الخطوبة وما حكم لا لا لا يجوز لها ان هي تخبر لان بعض الناس بيخبر عن آه، لو واحد مثلا او واحده لها زلات او ذنوب تقول لا طبعا الكلام ده لا يجوز يا جماعه ولا يجوز لانسان انه يطلب من امراه ان هي تخبره ولا من امراه ان هي ت- تطلب من آه، متقدم انه يخبرها بكل حاجه يعني ده الكلام ده لا يجوز عفى الله عما سلف ان كانت هناك اشياء للانسان يستر وما يتكلمش وخلاص فارق العمر بينهما كم والله المسألة دي مرضية احنا مسألة آه، ب- بح- بالتراضي بينهم يعني المقصد آه، ممكن إنسان يتزوج واحدة أكبر منه ممكن يتزوج الإنسان واحدة في سنه ممكن يتزوج أصغر منه إنما لو نصيحة عامة بيبقى ثلاث سنين فارق مثلا في صالح آه، الزوج يكون أكبر إنما ممكن يكون أكتر من كده أكتر من ثلاث سنين ممكن سنة ممكن شهر ممكن تكون أكبر منه ويكونوا أسعد زوجين فالمسألة دي بيبقى حاجات على بعضها الحكم في لبس جديد جميل للقاء ما فيش أي مشكلة لا بأس آه، ومن الذي تكشف المنتقبة وجهها أمامه أمام أهل الخاطب في فترة الخطوبة قبل العقد أهل الخاطب الرجال لا يجوز لا يجوز إطلاقا ولا الخاطب نفسه لا ما تكشفش وشها قدامه أبدا إلا بعد العقد بعد العقد آه، آه، خلاص هت- آه، تكشف وشها قدامه مفيش مشكلة إنما ال ال ال إخواته لا يجوز آه، والده برضه لا يجوز إلا بعد الدخول ما حكم مبادرة زملاء الأولاد في الدراسة في السلام أو الرد عليهم لأن في بلدنا التعليم مختلط وكثيرا ما أتلقى اللوم والتعليق لأني لا ألقي عليهم السلام فهل واجب علي أن أفعل ذلك آه، لا طبعا ما لا يجوز للبنت أن هي تلقي السلام على الأولاد في المدرسة آه، هو الأصل الجواز لكن مع أمن الفتنة لكن إن كانت هناك فتنة ستحصل من ذلك يبقى لا يجوز يبقى الأصل إن هي جواز إطلاق إن المرأة تلقي السلام على الرجل عموما كبيرة أو صغيرة هذا جائز إنما يحرم إذا كانت هناك خشية الفتنة يعني تلبس الأخت يوم الرؤية جيبة أو لبس ضيق أم عباءة فضفاضة والله ما فيش يعني ما فيش مشكلة أن هي تلبس جيبة أو الكلام ده ما فيش أي مشكلة لا بأس بذلك إنما هو الفكرة المسألة العلماء لما اتكلموا على مسألة أن هي تضع مساحيق أو ما شابه ذلك اللي هي مسألة التدليس لا يجوز كيف يعني ما تكشف المنتقي وجهها أمام الخاطب يا جماعة ما أنا, ما أنا بقول الخاطب في وقت وقت اللقاء خلاص ان هم هيحددوا هيقبلوا بعضهم أم لا خلاص ما فيش مشكلة هتكشف وشها إنما أنا أقصد بعد ما ارتضوا خلاص الخطبة وخلصت يعني هي قبلت بده إنه ممكن يكون زوجها إن شاء الله وهو قبل خلاص ما عادش خلاص مسألة ان هي تظهر قدامه لغاية ما يكتبوا لغاية ما يكتبوا الكتاب إنما قبل كده خلاص أجانب عن بعضهم هل يجوز رد العدية في حالة الرجوع عن الخطبة ما أنا بقول العدية دي داخلة في الهدايا وقلت القول الوسط اللي هو إن كان من جهتها الرجوع عن الخطبة من جهتها هي فترد وإن كان من جهته فلا ترد أخت كانت مشقرة قليل من حاجبيها في الرؤية الشرعية هل, هل يجب عليها أن تخبر خاطبها والله الأولى التشقير طبعا معروف أنه هو تلوين بعض من شعر الحاجب بلون البشرة بحيث يظهر الحاجب أدق من وضعه الطبيعي فتخبر والله تبارك وتعالى أعلم هل يجوز تلوين الحاجب بقلم الكحل يعني يعني من الزينة ما فيش مشكلة يعني تقصد في الخطوبة يعني مثلا ولا ولا عموما لا هو احنا بنقول ال ال ال وضع الزينة التي تؤدي إلى التدليس لا تجوز هل يجوز للخاطب المطالبة من مبلغ مالي عوض الأشياء التي جلبها للخطيبة عند فسخ الخطوبة اللي هو مسألة التعويض يعني اللي احنا قلناها يعني عوض مالي الأشياء التي جلبها لا ما هو هو هترد الهدايا هترد الهدايا فقط عوض مالي لا ترد الهدايا تقدم رجل مسلم لخطبة وهو كان متزوج بمسيحية والآن هو مطلق كان متزوج ما فيش أي مشكلة يعني لا حرج شرعا من, من هذا الزواج إيه المشكلة هل يجوز للخاطب التحكم في حياة خطيبته بمعنى أنها مش تقدر تعمل شيء غير بعد موافقته ده الكلام ده لا يا إخوانا هو أصلا ملوش علاقة بيها أساسا لا يؤمرها ولا يقول لها تخرج ولا تدخل ملوش أي صلة بيها دي المسؤول عنها مسؤولية كاملة هو والدها بل حتى بعد العقد لغاية ما تدخل بيته المسؤول عنها مسؤولية كاملة هو الوالد والله الأخت بقى أرادت أنها تتودد للراجل بس بعد العقد وتقول له مثلا تست... كأنها بتستأذنه ما فيش مشكلة من باب التودد إنما مش إلزام إنما المسؤول مسؤولية كاملة عنها لغاية ما تروح بيت زوجها اللي هو والدها في مرحلة الخطوبة قلت أكتر من مرة الخطوبة ليست عقد إنما هي وعد بعقد ما تغيرش حاجة في الوضع هي مجرد الناس يتقابلوا مع بعضهم الناس يتقابلوا مع بعضهم فوافقوا على الجواز إنما ما تمش أي حاجة فإلى أن يتم كتب الكتاب فما فيش أي تغيير من شيء كان حرام صار حلال فهي أجنبية وهو أجنبي عنها لا يريد الهدايا يريد ما يساويها نقدا لا ما فيش إلا الهدايا ليس له الحق في ذلك أخت تسألها دائما تقع في ذنب ولكن ليس إصرارا عليه ولكن نفسها الأمارة بالسوء ودائما تتوب وتتضرع إلى الله بالبكاء والدعاء ولكنها تعود هل هذا تسأل هل هذا يعد من غضب الله عليها أم إن الله لم يقبل توبته توبتها والله بالنسبة لمسألة ال- ال- الكثرة الذنوب وأن الإنسان يكون على ذنب ثم يتوب من هذا الذنب آه، وبعد ذلك يرجع لهذا الذنب فأنا بقول إن ده يعني وإن أذنب العبد مليون مرة ينبغي عليه أن يتوب هذا أولا لقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أسرفوا على أنفسهم مهما أذنب العبد ومهما سواء أكثر من الذنوب أو سواء أذنب ذنوبا عظيمة من الكبائر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم شايفين مسألة الإسراف لا تقنطوا من رحمة الله فعلى العبد وعلى أمة الله تبارك وتعالى ألا تقنط أبدا من رحمة الله وتتوب إلى الله عز وجل مهما وقع هذا الذنب فأنا مش عايز الشيطان يجي لها يقول لها لا أنت مغضوب عليكي وأنت ربنا عز وجل لم, لم يقبلك وأن ربنا عز وجل لا يريدك في طاعته وأنت ما لا ده كلام من الشيطان يريد أن يقنط الإنسان وأن يبعده عن طريق ربنا سبحانه وتعالى فينبغي ألا نستجيب لهذا الشيطان ولنعلم أن رحمة الله عز وجل عظيمة وأن رحمته واسعة وأن الله عز وجل رحيم يحب أن يرحم كريم يحب أن يكرم آه، جواد يحب أن يعطي كريم يحب أن يسأل, أن يسأل سبحانه وتعالى ف- فاحنا أبدا لا نقنط من رحمة الله ونريد أن احنا دائما يعني نحسن الظن في ربنا تبارك وتعالى ده ربنا عز وجل قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر واسمحوا لي أن أرتل هذه الآية يقول ربنا عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تخيلوا شرك وقتل وزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا إلا من تاب وآمن يتوب إلى الله عز وجل ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويقدم من الأعمال الصالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات احنا مش عايزين نقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى هل يجوز أن يختار مثلا ابن العروس ويجلس معها قبل التقدم إلى البيت إنه يتعرف عليها في الكلية أم لم يكلمها وما طبعا لا يجوز هذا أبدا لا يجوز أن هو يكلمها ولا يجلس معاها ولا أي حاجة خالص ويدخل من الباب يدخل من الطريق الشرعي الجائز حكم صلاة الاستخارة مستحبة في مسألة ال- ال- الزواج والقبول الخاطب وما شابه ذلك إنما أنا عايز أنبه بس على حاجة ال- مسألة الاستخارة في مسألة الزواج وفي أي أمر إن الإنسان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى والاستخارة ما هي إلا دعاء والله يحب الإلحاح في الدعاء الإنسان ممكن يكثر يصلي الاستخارة دي أكتر من مرة آه، بعد الاستخارة بقى إيه اللي بيحصل الإنسان بيصلي الاستخارة ويمضي في الأمر فإن كان فيه خير تم وإن لم يكن فيه خير لم يتم هي دي الاستخارة يعني لا يشترط أن الإنسان يشوف رؤية لا يشترط أن الإنسان يشوف رؤية فهي ممكن إن, إن الإنسان بيستخير بيمضي في الأمر إن كان في خير هيمشي ما كانش في خير هيتوقف ولا يشترط رؤية لأن برضو حتى مسألة المنامات ممكن الشيطان يجي للإنسان ما أنا برضو هجزم إزاي إن هي رؤية ولا مش رؤية هو ممكن يجي الشيطان وده خير أصلا ويقنط الإنسان ويقفله فهي دي مسألة يعني يعني ال- الأصل إن الإنسان يستخير ويمضي في الأمر فإن حصل إغلاق في القلب وتعرقل الموضوع خلاص هو ده الخير هي دي الاستخارة والإنسان ما يزعلش بقى على النتيجة هل تصح الاستخارة دون رؤية المتقدم الخطبة قال الإنسان يستخير يستخير آه، إنه يشوف ولا لا يشوف المتقدم ده ولا لا يسمح له ولا لا في كل خطوة والله في عريس جاي ناس تستخير آه، ن- العريس ده ن- ن- نمشي نستقبله ولا لا نستقبله طب لما يستقبلوه شو- شافوه يستخيروا تاني يعني يتم الزواج ولا لا يعملوا ايه فالاستخارة دي مع الإنسان يعني دائما آه، الرأي في أخت لا تريد الزواج أبدا من أي أحد فهي تريد أن تتعلم العلم الشرعي وتتعمق فيه ورفضها للزواج بسبب مرض نفسي عندها فهل هي بذلك تكون آثمة أم ماذا لا هي ليست آثمة هي مريضة مرض نفسي آه، لا ت- إن لم تكن هناك فتنة عليها طبعا فليس عليها إثم في ذلك والله تبارك وتعالى أعلم هل الكفاءة في التعليم مطلوبة حتى لو كان الشخص ده ما شاء الله ملتزم والله أنا عايز أقول للناس تخ- يخلوهم واقعيين شوية وإن الأمور تبقى يعني قريبة من بعضها لأن مثلا لو في واحد مثلا معهوش شهادة خالص وإنسانة حصلت على آه، شهادات عالية فدي بتبقى في فارق في في المستوى العقلي ومستوى التفكير مفيش فالكفاءة مطلوبة آه، على جميع الأصعدة وإلا هيتعرضوا لحاجة هتحس إن إن إن أصعب حاجة على المرأة إنها تحس إن هي أعلى من زوجها وإن ما كانش مو- كان ممكن تتجوز أفضل منه فدي برضو دي, دي يا جماعة بشرية عند الناس فالأصل في الموضوع ده الكفاءة حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته وامرأة أخرى دون وجود وليها من الرجال لا لا يجوز طبعا إيه ده ما, ما ينفعش لا يجوز لابد وجود الولي من الرجال آه، أخت بتقول زوجها زميل له يأخذ إكرامية في الشغل ما حكم هذه النقود يعني إكرامية يعني رشوة يعني وبماذا ينصحه يقول له ده رشوة يعني الإكرامية بدون ضغط من الشخص نفسه والله آه، يعني الموضوع فيه شبهة أقل حاجة فيه خالص إن هي شبهة أقل حاجة في الإكرامية دي إن هي فيها شبهة فالأولى العدول عنها والله تبارك وتعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم